غيرته فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا هذه مجالس رحمة فيها الهدى فيها مغانم للرسول توزع فاسعوا إلى هدي النبي وأقبلوا عيشوا بنور الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدين الكرام حلقة اليوم وفتح ملف جديد من ملفات برنامجكم مجلس الرحمة نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول اللهم أمين ملفنا النهاردة مشاهدينا الكرام اللي بنفتحه في لقاء اليوم وأولى حلقة من حلقات هذا الملف إن شاء الله تبارك وتعالى مأساة الاتجار بالبشر يعني ايه مأساة الاتجار بالبشر هنعرف ايه الموضوع ده من بدايته لنهايته ان شاء الله تبارك وتعالى هنتكلم في تفاصيل آه، كتيرة جدا ولكن انا عايز اقول في البداية بعض ال ال يعني بعض الاخبار الواردة في هذا الموضوع علشان نبقى آه، كلنا متصورين هذا الموضوع من بدايته ان شاء الله تبارك وتعالى انا عايز اقول ان ال- مسألة الاتجار بالبشر ده ملف خطير جدا ده ظاهرة ليست مقتصرة على مصر فقط ولكنها منتشرة في كثير من الدول العربية والإسلامية والأوروبية هنتكلم وهنفهم الموضوع ده وربط الدول كلها ببعضها وتسفير الو- الولاد وال- و- و- واستغلال البنات و- و- ومسألة الرق اللي موجود هنتكلم في الحاجات دي كلها إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن أنا عايز أقول خبر في البداية كده خبر حديث جداً حال الطبيب وثمانية آخرين للجنايات لاتجارهم في الأطفال بالجيزة القضية دي ظهرت على الساحة الصحفية والإعلامية الكل اتكلم فيها في الأيام الماضية بيقولوا إن ال- حالة نيابة شمال الجيزة الكلية تسع متهمين في قضية الاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات الموجز في الخبر ده بيقول إن وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات بينها عرض أطفال للبيع وانا عايز حضراتكم تركزوا معانا علشان نسمع اقتراحاتكم عشان نسمع مداخلاتكم عشان نسمع عشان نسمع مشاركاتكم معنا ورأيكم في الأسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الظاهرة البشعة الاتهامات بينها عرض أطفال للبيع وتسهيل عملية البيع أيضا كشفت التحقيقات عن مأساة حقيقية كان بيعيشها رضيعين ال- دي ال- الخيط اللي وصل النيابة وصل التحقيقات إلى القبض على هؤلاء المتهمين إيه، كان في رضيعين الأول عمره شهر والثاني عمره أسبوع واحد تبين أن الطبيب المتهم كان يترك الرضيعين على الأرض بعد أن يغادر العيادة ويظل الصغيران يصرخان طوال الليل بفعل الظلام والجوع ويعود إليهما بعد 14 ساعة من مغادرة العيادة ويقدم لهما, لهما لبنا صناعيا دون الرجوع إلى طبيب متخصص استمعت النيابة لأقوال الداية والسمسار ووالدي الطفل ووالدة الطفل وحارس العقار ولا يزال البحث جاريا عن شاب لاشتراكه في الجريمة البداية زي ما بقول لحضراتكم في سمسار وفي تاجر يعني في الموضوع مخطط وفي النهاية بنقول تبين أن الطبيب ده عنده 45 سنة وأنه عيادته في منطقة الجيزة وأنه طلب من داية أن تحضر له أطفال السفاح لبيعهم وأن الأخيرة أحضرت له الشهر الماضي طفلة وتبين أن الطفلة نتيجة حمل سفاح لفتاة من خطيبها وأنها وضعتها بعد الزواج بشهرين وأنها سلمت المولودة للداية لترعاها لمدة 10 أشهر دي مأساة حقيقية إحنا بنتكلم فيها بنعتمد على الخبر ده في حلقتنا وفتح هذا الملف الشائك اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي مشرفنا واللي مختص بهذا الموضوع لأن هو ما شاء الله تبارك وتعالى بيمتاز بأسلوبه السهل الميسر وإحنا بنسعد بيه دائما وهو عنصر أساسي في برنامج مجلس الرحمة في ضيوفنا اللي بنشرب بهم وبنتشرب بهم وبنتعلم منهم دايما أيضا هو مختص في هذا المجال له يعني على دراية كاملة في هذا المجال في المرك في وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة دايما في الجلسات هذه في مسألة الاتجار بالبشر مع معنا ومعكم مشاهدينا الكرام فضيلة الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف أنا الدكتور أحمد سلمكم الله سعداء بحضرتك بارك الله فيكم ربنا يكرمك يا دكتور احمد انا عايز قبل ما ادخل في الاخبار اللي موجوده معايا ايضا عشان نفتح المجال لحضرتك وتبين لنا وتوضح لنا عشان نفهم مع بعض مساله الظاهره اللي بنقول عليها ماساه ماساه الاتجار بالبشر فهمنا كده في البدايه يعني ايه الاتجار بالبشر هو احنا بس بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على عبد صلى الله الله عليه تعالى ونبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه هو أنا الحقيقة كل الألقاب الجميلة اللي حضرتك قلتها دي بشكرك عليها ربنا يكرمك.
وأنا بس تقتصر مساهماتي في المجال ده أو في الموضوع أني شاركت في عدد من المؤتمرات اللي عقدتها وزارة الأسرة والسكان وكنت ربما أكون ممثل مع الوزير زقزوق في كثير من اللقاءات التي اشتركنا فيها في هذا الميدان الكريم فهو ليس جهد بشري وإنما هو تفضل من نعم.
معالي الوزير عندنا أولا وكمان امتنان من آه، معالي الوزيرة مشيرة خطاب في هذا الميدان لأنها بتبذل جهد الحقيقة ليس بالهين ولا بد من الاعتراف بحقوق الناس في بدء اكيد الأمر اكيد اكيد آه، احنا كنا اذا كنا بنتكلم عن جريمه فاحنا بنتكلم عن توصيف لاحوال مجتمع مم.
عايش النهارده تحت ظروف معينه. آه، لما بتكلم عن ان اغلى ما يملك الانسان في الحياه هو نفسه ثم ولده او فلذه كبد- كبده آه، لما بنتكلم عن ان القران الكريم آه، جعل الاصل في وجود النفس البشريه ان تنتج نفسا بشريه ثم تنتج نفسا بشريه ثم تنتج نفسا بشريه ليحصل من خلال هذا التناسل وهذا التعاقب وجود ذكر الله سبحانه وتعالى على الارض نعم.
واحياء العبوديه للملك الوهاب سبحانه وجل في علاه ثم أدرك بعد ذلك أن هناك أناسا يبيعون أطفالهم ثم أدرك بعد ذلك أن هناك أناسا يبيعون بناتهم ثم أدرك بعد ذلك أن هناك أناسا يبيعون أنفسهم فأنا على ثلاث محاور بشتغل بشتغل على محور بيع الأطفال وبشتغل على محور بيع البنات أو زي ما سمي بتسمية الأخرى تزويج البنات القاصرات التي لا يعين من أمر دنياهن ولا, ولا آخرتهن شيئا آه، كل ال- ثم الأمر الثالث وهو بيع النفس أو آه، تمليك الآخرين منها والكلام ده موجود في صورة بسيطة جدا وهي صورة آه، اني بارمي نفسي في احضان حد بيكفلني علشان يسفرني بره او بيعمل معايا عقد ان انا آه، هسافر معاه في اي دوله اوروبيه او حتى عربيه في مقابل كثير من آه.
المال الذي ادفعه او يدفعه الي. بيضاف إلى ذلك ما تحدثوا عنه في المرحلة الأخيرة وهي عمالة الأطفال أو العمالة القسرية زي ما سموها وهنا بنتكلم عن آباء وأمهات يجبرن أولادهم أو أولادهن على العمل الذي يفوق طاقة تحمل الأطفال الصغار فبيلجأوا إلى أعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم ولا تتناسب مع المهام المنوطة بهم في في المرحلة العمرية دي فبيضطروا آه، إلى عيش حياة مختلفة عن الحياة التي يعيشها أقرانهم في مثل أعمارهم التي ال- التي هم فيها.
جميل آه، لما بنتكلم عن المشكلة محتاجين نرجع شوية للتاريخ علشان نشوف التوصيف الحقيقي ل- ل- لقضية آه، أنا أنا بعتبرها قضية رق جديد وزي ما عبر أحد إخواننا الكريم الكرام النهاردة إنه قال آه، دي ردة للعالم الحديث طيب.
أو ردة جديدة من جديد.
مم.
آه، عايز تقول حاجة؟
لا معاك طيب في الوقت الحالي لما بتكلم عن التاريخ فبلاقي ان عندي في المرحله الاولى آه، كان آه، العلماء يتكلموا عن الموضوع كان جمعت شويه اوراق عن القصه دي آه، يقول لك ان البابليون في بدايه حياتهم او في في اعمارهم في في حياتهم المزدهره كانوا يسترقون بعضهم بعضا ولم يكونوا يبالوا ان يكون الرقيق منهم او من غيرهم فكان الرجل يبيع ابنه الحقيقي انا بت- بلاقي يعني شبه تماثل في الحالات النهارده طيب او المتبنى اذا اجرم في حق ابيه انا عاوز ال... يعني حضرتك كنت بتتكلم انا عايز كل مشاهدينا ينتبهوا لكلام الدكتور احمد لانه بيرصد لنا واقع آه، يعني بي- بيرصد ال- ال- المساله دي من الناحيه التاريخيه علشان احنا هنشوف في العصر الحديث ايه اللي جرى ولما- فانا بتمنى ان كل مشاهدينا ي- يعني ولما بنرصد يعوا يا لنا ان أستاذ شاء ملهم، الله لما بنرصد من الناحيه التاريخيه بنقول ان ال- ان الله سبحانه وتعالى قال ذلك تشابهت قلوبهم مم.
فليس فقط سردا تاريخيا وانما تاكيد لقول الله سبحانه وتعالى لان صنعه الله عز وجل واحده نعم.
في النفس البشريه فالافات التي كانت موجوده قديما قد توجد حديثا والافات التي كانت موجوده قبل القديم قد توجد بعد الحديث وهنا ن- ندرك ان الله عز وجل انما جاء بالاسلام ليقيم حياة البشر على أخطاء مرت ثم ننطلق من بعدها إلى إصلاح الحياة فبنعود مرة أخرى إلى هؤلاء وإنهم كانوا بيعتبروا أن مجرد العقوق من الولد أن الولد يعق آه، والده ذلك سبب كاف في أن يطرد هذا الولد من البيت أو أن يباع فثمنه الذي يحصل من ورائه أفضل من وجود ولد عاق في البيت المسألة دي كانت بتطبق على الولد وعلى الزوجة لو ان الزوجه حصل منها شيء من النشوز او حصل منها شيء من الاعراض عن طاعه الزوج او عدم امتثال اوامره كانت كمان بتتباع وليس ال- ومن ورائها معقب على مثل هذا الحال نعم.
عندنا آه، ال- ال- المدني ال- اليهود بعد ذلك لما نقرأ في سفر التثنية يقولون حين تقترب من مدينة لكي تحاربها فاستدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك أو وفتحت لك على حسب اختلاف القراءة فكل الشعب الموجود فيها يكون لك مم.
فكل الشعب الموجود فيها يكون يكون, لك.
لك آه.
لك هنا بمعنى الملكية آه، طبعا الكلام ده بيختلف عن تشريع الإسلام أنت لما بتتكلم عن أن المسلمين دخلوا آه، أرضا أو دخلوا بلدا أو فتحوا وطنا فليس من هم فيه ملكا لهم صحيح.
وإنما هم يتعاملون معهم على أنهم بشر نعم.
وتأتي التعليمات النبوية ال- ال- الحاسمة الحازمة في مثل هذا الأمر ألا تقتلوا شيخا وتقتلوا كبيرا ولا ولا إلى آخره منظومة عدم الاعتداء اللا اعتداءات يقولون فهو في آه، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك أي الكلام ده موجود في سفر التثنية 20 على 10 مم.
لو كملت الكلام تلاقي وإذا دفعها الرب إليك أو إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف مم.
وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كلها غنيمتها لك فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك هكذا تفعل وبجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مد- من آه، من دين هؤلاء الأمم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منهم يعني نسمة مسألة التملك يا دكتور أحمد ننتقل بعد ذلك أي.
فتلاقي مثلا حاجة زي الدولة البيزنطية آه.
سارت على نفس المنهج آه.
ومن بعد ذلك أو من رؤية أخرى المجتمع الإغريقي آه، أرسطو بيتكلم يقول إن العبد شيء من المتاع ويشبه أثاث المنزل ولصاحبه حق تأجيره وبيعه بل وقتله إجزاء ده الفلسفات القديمة لما بنتكلم عند الإغريق الزوجة أيضا أمة ليس لها سلطان على نفسها وإنما سلطانه وحده الزوج عليها بل ليس لها قاض يقضي عليها إلا هذا الزوج يعني هو الخصم والحكم معا جاءت النصرانية بعد ذلك لتؤكد مجموعة من المفاهيم آه، في رسالة الرسول إلى أهل كولوزي أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم وهكذا في مجتمعات الجاهلية التي سبقت الإسلام نرى أن الرقة كان هو الأصل في الحياة ما يستطيع أحد من البشر أن يتملك غيره إلا و- ولا يفوت هذه الفرصة حتى إن من الروايات ال- التي ذكرت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آه، استطاع أن يستحوذ عليه رجل يوما وهو يسير وأخذه عبدا فانطلق تقول الرواية فانطلق معه عمر حتى تمكن منه فقتله ثم عاد إلى إلى قبيلته الحياة اللي كانت موجودة يا أستاذنا الكريم ومشاهدينا الكرام بتتكلم عن إن ربع العالم ربع العالم الموجود وقت مجيء الإسلام كانوا أحرارا طب والثلاث أرباع أي كانوا عبيدا وممتلكين لغيرهم فانت بتتكلم عن ربع وثلاث ارباع آه.
جاء الاسلام ليتعامل مع هذا الواقع معامله لا- لابد من مواجهتها ازاي نقدر نواجهها أي.
احنا عندنا تجربه في المجتمع الامريكي حصلت لما كان رئيس امريكا آه، اظن كان اسمه ابراهيم آه، ابراهام آه، لينكولن او أي.
حاجه زي كده آه، اصدر فرمان رسمي ملكي او آه، د- د- جمهوري آه، بالغاء الرقه الغاء العبوديه ايه اللي حصل اللي حصل لما حاول يلغي العبوديه في جره قلم ثارت ثورات كبيره جدا في داخل البلاد طولها وعرضها وكان في الشمال وفي الجنوب نعم.
نعم. ناس بتستورد وناس بتورد فمصالح دول على دول ومصالح دول على دول ايه اللي حصل اللي حصل فتنه طائفيه كبيره جدا في كل هذه الولايات لم تكن لها نهايه الا مقتل هذا ال- هذا الرئيس واستمرت النزاعات المترات- المترادفه بعد ذلك إلى أن كانت آه، ويلات عمت هذه البلاد بأسرها نعم.
وليس فقط ذلك وإنما انتقلت إلى الدول المجاورة ممكن يجيني سؤال يقول لي طيب هو ليه الإسلام لما جه في الأول ما حرق- ما حرمش رق من أول لحظة فبقول له والله احنا مش محتاجين نجرب نفس التجربة اللي مر بيها ال- الامريكان وان كنا قد سبقنا في السبق الزمني طيب ازاي الاسلام جه فقال لي والله الاسلام جه لقى ربع العالم احرار أيوة.
وثلاث ارباع عبيد أيوة.
معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده ان كل واحد بيمتلك ثلاثة مم.
مثلا لو افترضنا افتراض جدلي ان الربع والثلاث ارباع فيبقى كل واحد بيمتلك كام طيب.
بيمتلك مم.
ثلاثة طيب الامتلاك ده دفعنا فيه فلوس وأصبح في مقابل هذه الفلوس أو هذه الأموال خدمة أيوة وطاعة مم.
واستثمار لهذه الأموال لأن الطاقة البشرية بتسخر في آه، استثمار غيرها من الطاقات فهناك هناك مثلا الأغنام هناك الإبل هناك البقر هناك كذا كذا كذا نعم.
حتى لو لو تخيلنا في الدول الأخرى المجاورة ل- ل- لقريش أو شبه الجزيرة العربية فبنلاقي الفارس فارس والروم عندهم حضارات وعندهم إنتاج وعندهم زراعة وعندهم وعندهم إلى آخره لا بأس أنهم كان عندهم ذلك فهناك تملك وهناك استثمار من وراء هذا التملك لما يجي الإسلام في لحظة من اللحظات ويقول لو سمحتوا إحنا هنقف هنا طب نقف هنا ماذا فعل الإسلام في هذه ال- ال- المسألة وماذا قدم الإسلام أستاذ حضرتك نستقبل مداخلة معنا مداخلة مهمة معنا فضيلة الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته حضرتك يا أستاذنا أهلا بك أهلا ومرحبا احنا سعداء بحضرتك للدكتور طه جابر العلواني الرئيس الأسبق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئيس يا جامعة أهلا كو- وسهلا.
قرطبة أهلا بحضرتك أهلا نعم أستاذنا سيدي بقول لحضرتك يا استاذنا ربنا يكرمك يعني احنا شرف لنا ان حضرتك موجود معنا عبر الهاتف ونسعد شكراً بحضرتك لك.
دايما احنا دايما بنتعلم من حضرتك ومن كتب شكراً حضرتك الله.
ومصنفاتك ربنا يبارك فيك ويزيدك علم وتواضع الله يا رب يبارك اللهم امين انا عايز اقول لحضرتك باعتبارك عشت في العالم الغربي وفي على وجه الخصوص في امريكا بالتحديد اكثر من 20 سنه وترأست مؤسسه من اكبر المؤسسات الفكريه في العالم المعهد العالمي للفكر الاسلامي انا عايز حضرتك توصف لي حضرتك توصف لي المشكله ازاي ظاهره ومأساة الاتجار بالبشر
آه مأساة الاتجار بالبشر نعم
نجمت عن آه الارتفاع بقيمة المال مم.
والمادة بصفة عامة وجعل الإنسان في خدمتها ودونها وأصبحت قيمته تستمد من خلال إنتاجه لها مم.
فبقدر ما ينتج بقدر ما يقيم سواء كان فردا مم.
أو جماعة أو شعب أو أمة أو ما إلى ذلك اي
ولذلك قسموا العالم الى عالم اول وهو العالم الصناعي ايوه وعالم آه، ثاني اللي هو نصف صناعي او آه، ما يزال آه، لم يحصل على حظه من التنميه الكامله وعالم ثالث ايوه والعالم الثالث طبعا عالم ينظر اليه على انه آه، يعني دون آه، المستوى آه، المطلوب فهو مصدر للخامات وسوق للمنتجات أيوه.
ولا يتجاوز ذلك وطبعا هو انحراف آه، صاحب آه، الفكر الغربي آه، منذ البدايه ايوه حينما آه، أعلى قيمة المال آه، على قيمة العمل وأدى إلى أزمة فائض القيمة التي استدعت قيام الماركسية وقيام وطرح أفكار أخرى كبديل عن الرأسمالية جميل ولما سقطت الماركسية الرأسمالية استفحلت وأصبحت ال- العولمة الحالية التي تقودها الولايات المتحدة آه، عولمة قائمة على آه، الاقتصاد أيوة.
وعلى الشركات المتعددة الجنسيات فعلى سبيل المثال آه، يؤتى بالبدلة من بنجلاديش بدلة كاملة آه، يعني جاكيت وبنطلون وربما سديري أيضا ايوه بما لا يزيد عن دولار وتباع ب 300 و400 في اسواق اوروبا وامريكا والخارج آه الذي ياخذ الدولار آه هذا هو مجموعه من العاملين الذين زرعوا وحصدوا وكونوا الخيوط ونسجوا الى غير ذلك ولكن من الذي ير- ياخذ الارباح؟ من الذي يبيع ب 300 و400 ويدفع دولار واحد؟ هو آه، صاحب راس المال فاصبح راس المال في اطار القيم الربويه وفي اطار الخضوع لقضايا فائض القيمه والتصرف به آه، بطريقه غير سليمه اصبح هو الاعلى من الانسان والاهم منه واصبح دائما الانسان قد يضحى به في المناجم وفي ال- ال- الاعمال الخطره آه، الاعمال التي فيها مجازفه في الحياه ومع ذلك تتم فقط من اجل تحقيق ارباح تضاف الى جيوب وارصده اصحاب رؤوس الاموال تمام يا أستاذ والازمات الاقتصاديه واهمها الازمه الراهنه في الوقت الحاضر آه، كلها ترتبط بقضيه الربا والتصرف الخاطئ بما يسمى بفائض القيمه وتحقير قيمه الانسان والتقليل منه فالمراه التي زعموا انهم ارادوا الرقي بها او الارتفاع بها او انصافها جعلوها وسيلة إعلان وجعلوها آه، وسيلة لكسب المال وجعلوها يعني آه، وسيلة تباع وتشترى وتسترق آه، بطرق مختلفة آه، حتى أصبحوا يطلقون على ال ال ال الانحرافات الأخلاقية آه، مهما سموها مهما حاولوا تغطيتها آه، هي عبارة عن التجار بالبشر آه، في نوع آخر أيوة.
هم في الوقت الحاضر آه، آه، نتيجة الانصراف إلى الشهوات وإيجاد الإنسان بالبعد الواحد الإنسان الذي لا يريد أن يتحمل أي مسؤولية ويريد فقط أن يعب من الشهوات عبا ودون أن يحتمل أي مسؤولية أيوة.
آه، قلت عندهم ال- آه، نسبة السكان ولم يعد هناك حتى الدنمارك الآن والدول الإسكندنافية آه، أصبحت تتوقع خلال خمسين عاما أن تفقد شعوبها كلها ولا بد أن, أن, أن, أن تأتي ببدائل جميل.
ولذلك لما استقطب آه، آه، رئيس وزراء ال- آه، آه، السويد آه، الاكراد اكراد العراق واخرين وحاول ان يقول انهم شعب آري وجزء منا وامتداد لنا آه، لما حوصر آه، بالاسئله قال ماذا افعل؟ هذا الشعب سوف ينقرض اي الشعب السويدي خلال آه، 40 الى 50 سنه اريد لكم بدائل تستمر في آه، حمايه هذا البلد والعيش فيه فاذا كنتم متضايقين من هؤلاء الاكراد الذين ناتي بهم آه، بدياناتهم وبملابسهم وبثقافاتهم فسوف نربي ابنائهم نعم.
على ثقافتنا وكذا وكذا فهم في الوقت الحاضر يأتون إلى بلدان المصائب مثل الصومال وأفغانستان والعراق وغيرها وتتعاون الكنائس على شحن الأطفال وشرائهم آه، بأبخس الأثمان وشحنهم إلى كنائس آه، تقوم بتأهيلهم وبيعهم إلى أسر لا تريد أن تتحمل مسؤولية أو تنجب وهذه الاسر تحولت الى اشكال مختلفه فقد يتبنى رجل من الشواذ جنسيا آه، واحدا من هؤلاء آه، الاطفال ليكون معه اسره صحيح.
وقد تتبنى شاذه ايضا طفلا او طفله لتكون معها آه، اسره وقد وقد الى ان تمزقت الاسره آه، آه، تماما واصبحت عمليه الاتجار للاسف الشديد بابناء العالم الاسلامي بالذات آه، عمليه تكاد تكون آه، متعارف عليها وفي كل يوم نسمع فضيحه نعم.
ولكن ما لا نسمعه هو اكثر بكثير صحيح.
آه، مما نسمعه ربنا يكرمك يا دكتور.
للاسباب ال- الكثيره ومنها اسباب نحن المسلمين آه، م- محاسبون عليها امام الله آه، بعدم تنميه الانسان وعدم احترامه وعدم تدريبه وجعله انسانا فاعلا ومقاومه الفقر ومقاومه الاستبداد واعطاء الانسان حقه وكرامته ده وما لم نفعل فسوف نتحول الى قطعان آه، في بلداننا وخارجها جميل يا استاذنا ربنا يكرمك دكتور طه انا يا بشكر أهلا بك.
حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك القيمه واللي افادتنا كتير واثرت الحلقه ربنا يبارك في حضرتك يا رب شكرا فضيله الاستاذ الدكتور طه جابر العلواني الرئيس الاسبق للمعهد العالمي للفكر الاسلامي ورئيس جامعه قرطبه يعني هي مداخله مهمه جدا يا دكتور احمد آه.
مركز على امور قبل ما ن- ما شاء نكمل الله.
انا بس بشكر استاذنا الدكتور طه وبشكر ال- يكرمك.
الحلقه انها مستضيفه علم من ده اعلام فوق الفكر.
راسنا الدكتور ما شاء احنا والله كان بس فضيله المفتي اكرمه الله سبحانه وتعالى صدق علينا ذات مره وارسلنا الى الدكتور طه مكثنا معه وقتا ندرس ونتعلم على يديه آه، وكانت فتره من امتع الفترات في حياتي آه، الشخصيه حتى ان الله سبحانه وتعالى قدر ان هذه الدراسه كانت قبل سفري الى امريكا بفتره فاخذت عنه كثيرا من العلوم الشرعيه وكثير من انواع التعامل في مع المجتمع الغربي بخاصه آه، لا شك ان هناك توفيق عالي جدا في استضافه الدكتور في دكتور في, طه عالم في هذا ومفكر في كبير.
هذا الميدان بالتحديد نعم.
آه، نضيف إلى ذلك خبرته الكبيرة في العالم الغربي صحيح.
بالتحديد صحيح.
وأنا أقول أن الذي لا يعيش في العالم الغربي أو لا يتعرف على ثقافاته تحديدا لا يستطيع استطاعة كاملة أن يحلل الأحوال الداخلية والخارجية لأنه ليس من راء كمن سمع صحيح وك- وانا ارى ان الناس الذين يتكلمون عن الغرب اليوم يتكلمون باحد طرفين اما انهم يجاملون تماما واما انهم يهاجمون تماما فالذي يعيش هناك يرى كيف ينصف نفسه وينصف الاخرين فلا نعم.
يهاجم المهاجمه الكامله ولا يج- يجامل المجامله الكامله جميل.
نعود الى موضوعنا لنذكر اتفضل هنعود لحضرتك و... ولكن بس تعالى مع بعض كده نطلع لفاصل اتفضل.
ونشوف آه، حكاية الرق من بدايتها وبالتحديد في العصر الحديث ونعود لحضرتك ونكمل اتفضل.
ماذا فعل الإسلام مع هذه الظاهرة المؤسفة
الرق في المجتمع الحديث حقائق وإحصاءات أطفال العالم ونساؤه صاروا سلعة رخيصة تباع وتشترى بواسطة شبكات ومنظمات وتجار يلهثون وراء المادة والثراء ويذكر تقرير للخارجية الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية العالمية زادت حركة الاتجار بالبشر حول العالم ويقدر ضحاياها سنويا وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ب 12 مليون شخص وثلاثة من عشرة من المليون من بالغين وأطفال من بالغين وأطفال بين هؤلاء الضحايا ما لا يقل عن مليون وتسعة وثلاثين من مئة من المليون ضحية للاسترقاق الجنسي التجاري ممن يتم نقلهم عبر الحدود إلى دول مختلفة وممن يتم الاتجار بهم داخل بلدهم وفي تقرير لمكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة استند على بيانات مستقاة من 155 دولة نجد أن الاستغلال الجنسي يعتبر أكثر أنواع الاتجار انتشارا إذ يشكل 79% من الحالات المبلغ عنها يليه في ذلك الإكراه على العمل بنسبة 18% ووفقا لمنظمة العفو الدولية أربعة ملايين امرأة يتعرضن لتجارة الرقيق في العالم سنويا وأن نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الرقم 500 ألف امرأة هذا ويعد تجنيد الأطفال شكلا فريدا وحادا من أشكال الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر البشر تحول إلى صناعة ضخمة تدر ملايين الدولارات سنويا وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة المخدرات والسلاح في النشاطات غير الشرعية الأكثر ربحا حيث قدرت منظمة العمل الدولية ILO في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بحوالي 28 مليار دولار سنويا أما أرباح العمالة الإجبارية فتقدر بحوالي 32 مليار دولار سنويا وهناك سوق دولية واسعة لبيع الأطفال وحسب تقديرات اليونيسيف فإنه يتم تصدير حوالي 90 ألف طفل سنويا من أمريكا اللاتينية وآسيا وشرق أوروبا إلى البلدان الغنية وأكبر مستورد لهؤلاء الأطفال هو الولايات المتحدة الأمريكية تليها فرنسا ثم ألمانيا إن الذين يديرون شبكات النخاسة المعاصرة يزيد عددهم عن مليونين وأربعمائة ألف من التجار والوسطاء والمهربين الرق في المجتمع الحديث حقائق وإحصاءات
يعني اكيد حضراتكم الصوره بقت واضحه قدام حضراتكم اكثر واكثر وهنرجع مع الدكتور احمد يعني بعد مداخله الدكتور طه جابر العلواني وبعد التقرير الجميل اللي احنا شفناه واللي احنا بنشكر فريق العمل في برنامج مجلس الرحمه على التقرير ال- ال- الجميل والرائع والمفيد اللي فيه كلام كتير وفيه حقائق ما شاء الله تبارك وتعالى انا عايز ادخل مع حضرتك في سؤال مباشر يا دكتور احمد مساله الرق اللي احنا شايفينها حضرتك بتتكلم فيها والدكتور طه بيتكلم والتقرير بيتكلم السؤال مباشرة ال- اللي ممكن يتبادر لذهن كثير ممن يشاهدنا الآن في شتى أنحاء المعمور لماذا لم يحرم الإسلام الرق من أول لحظة؟
ما احنا قلنا يا اخي الحبيب في بدايه الكلام ان احنا كان عندنا آه، آه، العالم جميل.
لو تفترضناه آه، اربع افراد ففي واحد حر وثلاثه عبيد.
عبيد. الاسلام لما اتكلم لو اتكلمنا من البدايه عن آه، ال- ال- الاجهاز مباشره وبدون مقدمات على هذه الظاهره فاني احول العالم كله الى ساحه معركه الى ساحه معركه لا تنتهي ابعادها أي الناس كانت معتمدة على الموضوع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا حتى في المعارك زي ما شفنا الأطفال اللي شايلين الأسلحة آه.
على ال- على التقرير ال- العبيد آه، أساسي لما كانوا يتكلموا عن إن بيسمي ابنه له ويسمي عبده لعدوه وهكذا أو يسمي عبده له ويسمي ابنه لعدوه إيه، هناك منظومة فكرية متأصلة في داخل المجتمع فهنا الإسلام مر بمجموعة من المراحل عشان يحرم الرقة أي المرحلة الأولى وهي المرحلة الفكرية لأنه آه، لابد ل- في أثناء انتقال الشعوب من مرحلة إلى أخرى لابد من مرور بالفكر حتى تتحول المفاهيم في أصلها وذاتها قبل أن تتحول التصرفات والسلوكيات أي.
فبدأنا نتكلم فكريا يا ناس يا مسلمين يا أتباع الدين الناس سواسية كأسنان المشط ليس لعجمي لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود أي نوع من التفاضل إلا بإيه؟
بالتقوى.
إلا بالتقوى والعمل الصالح.
الصالح والتقرب من الله فالمنزلة ليست في نظر البشر وإنما المنزلة عند الخالق سبحانه, سبحانه وتعالى.
الذي خلق الناس سواء والذي يعاملهم سواء والذي يكلفهم سواء والذي يحاسبهم يوم القيامة سواء فانتقلنا من خلال المرحلة الفكرية التي لا لم يكن من سبيل إلا بالمرور إليها نعم.
ثم أتت بعد ذلك مسألة المرحلة الاجتماعية أي عالم وأي وأي اجتماع أو أي تاريخ أو أي طبيعة بشرية بتتكلم إن إحنا لابد أن نعتمد على الأساسيات الموجودة في الحياة أنا أي.
اجتماعيا موجود إزاي وعايش إزاي عايش بربع القوة أحرار وثلاث أرباع القوة عبيد فكان لابد أيضا من المرور بهذا الجانب الاجتماعي حتى ن... يعني ال- لما بيتكلمون النهاردة عن علم السوسيولوجي و... أو علم الاجتماع بيتكلموا عن علم العلاقات بين الناس فهناك علاقات بين السادة والعبيد هناك علاقات بين هؤلاء العبيد والمجتمع الذي يعيشون فيه عندما تأتي لتحرر هؤلاء مرة واحدة تصطدم بحاجتين أساسيتين الحاجة الأولى هي الجانب الاقتصادي والحاجة الثانية هي الجانب النفسي أيوه من ناحية الجانب الاقتصادي لو تسألنا مجموعة أسئلة ما تيجي بعد ال- نسال الاسئله اللي انت عايزها دي في اتفضل.
الجانب الاقتصادي بعد ما نستقبل مداخله معنا معنا استاذنا اللي بنتعلم منه دايما وبنشرب بيه دايما وبنسعد بيه دائما في حلقات برنامج مجلس الرحمه استاذنا فضيله الاستاذ الشيخ صلاح نصار امام الجامع الازهر السلام عليكم تعمل مفاجآت النهاردة يا استاذنا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا اخبار حضرتك أهلا بيك ازيك سع- يا أستاذ مرسي سعداء بحضرتك يا شيخنا الجليل الله يخليك يا استاذ ملهم ربنا أخبارك إيه؟
يبارك في حضرتك وي- ويعزك ويرفع قدرك يا رب ربنا يبارك لك تحياتي لك ولضيفك الكريم سلام الدكتور عليكم يا احمد أستاذنا.
منور ما شاء الله اهلا بيك ربنا يبارك فيك يا استاذنا يعني انا هدخل مع حضرتك شيخنا الجليل وحضرتك رمز من رموز إيه، الازهر و- ربنا ويعني يعينك.
وامام لاكبر مسجد من المساجد ال- ال- يعني ال- الكبيره وقلعه الازهر وسيظل الازهر هو حبيبي، كعبه بارك- العلم بارك الله فيكم بارك ربنا يبارك الله فيك يا استاذنا الله يكرمك ويعني انا عايز أس- هدخل مع حضرتك مباشره في موضوعنا انا عايز حضرتك اكيد في مساله ال- ال- الاتجار بالبشر الملف الخطير والمؤسف والماساه اللي احنا بنتكلم فيه او بنتكلم فيها في ال- النهارده اكيد في مشاكل كتير تم عرضها عليك
والله في من ناحيه المشاكل فيه يعني سواء بقى الكبار او الصغار يعني انا كان عندي مشكله الاسبوع الماضي على وجه التحديد من اتفضل يا ثلاثة استاذ ايام نعم جياني ام يعني ام لثلاث بنات ايوه زوجت بنتين والثالثه جاي لها واحد من الامارات تمام راجل سنه فوق ال 60 سنه اه وبعدين عايز يتزوجها وياخدها معاه فبتقول لي مش مش مش ممكن نعقد عليها عرفي قلت لها عايزه توديها الامارات وتعقدي عليها عرفي اه طب وعرفي ليه ما يعقدش شرعي ليه ايوه وبعدين جاب لها هو ايه علشان ياخدها الامارات قال لها شقه هنا قالت لي لا فتخيل بقى علشان واحد يجي من اي دوله يغري انسانه فقيره علشان ياخد بنتها وياخدها الله اعلم هياخدها يعمل بيها ايه ولا يرميها بعد فتره يعني مانيش قادر افهم الناس بتفرط ازاي في هذه ال- الامور وبيفرطوا في اعراضهم وبيفرطوا في اولادهم ليه؟
نصيحتك وعلشان- للاباء والامهات يا شيخنا نعم نصيحه حضرتك والله للاباء أنا قلت لها والامهات النصيحه كلها للاباء والامهات وقلت لها قلت لها يا ستي اذا كان ده عايز يكتب شرعي اولا 60 سنه وفوق 60 سنه بنتك تجوزها له ده حرام نعم.
ده ده اول شيء فنجوز حتى يبقى فيه تكافؤ بالنسبه للسن يبقى فيه تكافؤ بالنسبه لل- للوضع الاجتماعي يبقى فيه كل شيء نعم.
فانما يجي يشتريها بفلوسه يرمي لك قرشين وياخد البنت ويمشي ده كلام ما ينفعش ولا الاسلام يقره نعم فانا نصيحتي للاباء والامهات ان البنت اللي يجي يتزوجها يجيب لها شقه في القاهره يعمل لها ال- الوضع المناسب ويكون سنه مناسب ويكون عمله معروف ويبقى الكلام اللي احنا بنقوله في توثيق العقد وفي كل الامور اللي تضمن لها سلامه حياتها معاه ده اللي يجب ان يكون ايوه ده اللي يجب ان يكون تمام يا استاذنا ربنا يكرمك يا رب
الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا يا استاذنا شكراً لمداخله لك يا حضرتك أستاذنا.
شكرا ربنا جزيلا يحفظكم يا مولانا شكرا ويبارك فيكم فضيله يا رب الشيخ العالمين.
الجليل صلاح نصار امام الجامع الازهر شكرا جزيلا نعود استاذنا آه، بسأل مجموعة أسئلة الناحية بالنسبة الاقتصادية.
للجانب الاقتصادي آه، أنا لو حررت الناس دي من الرق فجأة هوديهم فين؟
اي هل سأبقي عليهم في بيوت ساداتهم أم سأخذهم إلى أماكن أخرى؟ وهنا بس يعني بتطرح الع... ال- ال- الفنيات الاقتصادية بتطرح عليها مجموعة أسئلة واحد ضرورة إيجاد وسائل لإعاشة المحررين الجدد مم.
وهم أغلب السكان زي ما احنا قلنا اي اتنين هلاقي لهم فرص عمل لهؤلاء الملايين من العتقاء بتتكلم على إيواء وبتتكلم على عمل ثلاثة المساكن الإيوائية اللي هيحلوا فيها فعلا أين هم رقم أربعة ما يلحق الملاك من الخسائر الاقتصادية دول دفعوا فلوس طب هل هعوضهم وهعوضهم بإيه ومنين وأنا لما بتكلم عن دين نشأ في بيئة كالتي نعلمها نعم.
فمن أين يعوض هذا القائد هؤلاء الملاك مرة أخرى مم.
إلا بأن يكون هناك عوض نفسي معنوي يكون متمثلا في الوعد بالجنة أو تحقيق الثواب المترتب على هذا العقد مم.
على هذا العتق تمام فالكلام ده طيب يت- ينظم كيف ينظم مم.
الاقيه انه بينظم من خلال اني بقول له والله انت هتكف هتعتق هذا العبد في احدى حالتين الحاله الاولى انك تغلط فتكفر عن الخطا بتاعك والحاله الثانيه انك انت هتحاول الوصول الى الجنه فهتعتق رقبه ومن ثم ساحقق لك هذا الثواب انا بتكلم عن الجوانب الاقتصاديه وبيلحق بها مباشره الجوانب النفسيه ايه الجوانب النفسيه في الموضوع اي الجوانب النفسية في الموضوع قالوا إن آه، الإنسان لا يستطيع الانتقال من حالة نفسية إلى أخرى طلعت.
إلا إذا مر بمرحلة مهمة جدا هذه المرحلة هد...
مم. تمام
آه، أنا شايف معك اتصال لا معايا اتفضل يا استاذ طيب هذه المرحلة مرحلة الشعور النفسي إيه، هل يستطيع الولد في مرحلة من المراحل أن يشعر أنه هو الوالد في داخل البيت أيوه وهل الوالد يستطيع أن يشعر أنه هو الولد في داخل البيت وهل الزوجة تستطيع أن تشعر أنها هي الزوج وهل الزوج يشعر أنه- أنه هو زوج المسألة أن كل واحد في مع- مرحلة نفسية خاصة لا يستطيع أن يخرج عنها أبدا أي.
إلا بتمهيد كبير جدا احنا اتكلمنا آه، إن آه، السجين اه اللي فضل سجين في في في في اطار معين من المعامله في جدول معين زمني بطريقه معينه وبعدين خرج بعد 20 سنه أيوه لا شك انه بيحتاج فتره زمنيه حتى يعتاد الحياه العاديه بعد ان كان قد اعتاد الحياه التي في السجن والفها هذا الالف الكامل تمام طيب ال- اللي أخرجناه من الرق النهاردة كيف سيتعامل مع الآخرين وكيف سيتمنى أن يعود إلى سيده مرة أخرى يطرق بابه ويقول له طيب أنا, أنا هدفع لك كل اللي عندي ده لو كان عندي بس خليني مرة تانية عندك عبد جميل.
كان لابد من التحرير النفسي يا أستاذ الكريم لهؤلاء العبيد أنهم في منظومة العباد عبادا لله تعالى شأنهم في ذلك شأن ساداتهم الذين ملكوهم أو ملكوا رقابهم تمام.
عملنا ايه عشان نعمل الكلام عملنا قلنا يا جماعه احنا عندنا صلاه الجماعه أيوه الناس في صلاه الجماعه يقفون بجوار بعضهم لا تستطيع ان تقول هذا سيد وهذا عبد لهذا السيد او هذا رجل وهذا مولى لهذا الرجل وانما الجميع الله اكبر امين في نفس واحد وفي لفظ واحد ثم يركعون سويا ثم يقومون سويا التحرر النفسي الانطلاقة النفسية ال- اللي حصل في أمريكا وال- والكلام اللي استشهدنا بيه في مقدمة الحلقة آه، اللي عمله لينكولن آه، ك- كان بمثابة آه، انفجار أيوه أدى بهؤلاء العبيد مرة أخرى إلى أن يذهبوا إلى سادتهم مرة أخرى فيطلبون منهم أو كثيرا منهم يطلب منهم أن يعود مرة ثانية جميل.
تفضل أنا عايز أنتقل مع حضرتك يا دكتور أحمد لمسألة مهمة جدا ونبسط الموضوع أكتر وأكتر دي نواحي تاريخية نواحي اقتصادية نواحي نفسية آه، نواحي فكرية آه، مع حضرتك وكلام آه، أستاذنا الدكتور طه وشيخنا الشيخ صلاح وبالأمثلة الواقعية أنا عايز أدخل مع حضرتك في الأسباب المؤدية إلى بيع فلذات الأجباد الأسباب الحقيقية أو الأسباب المؤدية إلى آه، مسألة زواج القاصرات الأسباب المؤدية إلى مسألة إن أنا آه، كأب أو أم إن أنا بفرط في ابني أو في بنتي مقابل آه، فلوس ممكن الفلوس دي تروح وتيجي ممكن تضيع مني في ثانية واحدة وفي الآخر بقول يا ريتني وفي الآخر بقعد أبكي وأقول آه، يا ريتني ما عملت كده وأندم على اللي أنا فعلته دكتور طه فتح آه، جزئية فتح لنا ملف آه.
مهم جدا وهو ملف قيمة العمل وقيمة الإنسان تمام أو قيمة العمل وقيمة المال الإسلام عندما اعتبر الإنسان اعتبره كيانا مستقلا طيب.
محترما معتبرا مكرما واعتبر قيمة الإنسان بقيمة ما ينتج في هذه الحياة من أعمال صالحة حتى إن الله تعالى عبر عن الإيمان مقترنا في غالب آيات القرآن الكريم بالعمل الصالح آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات أو يضرب لنا نموذجا من نماذج العمل الصالح مقترنا بهذا الإيمان فكان لا يفصل أبدا بين الإيمان وآثار الإيمان العملية التربوية الجهادية في الحياة باختلاف مسمى ولفظ هذه الكلمة الدلالية تمام هنا فقدنا العمل وفقدنا من ورائه المال فهانت علينا أنفسنا أو هان علينا أولادنا فانطلقنا إلى محاولة تزويج هؤلاء البنات من رجال الأعمال أو من الكبار زي مولانا فضيلة الشيخ صلاح آه.
أكرمه الله سبحانه وتعالى وحفظه قال لنا إن جاية له الست بتتكلم بتقول له أنا خلاص يعني هي مشيت اتنين ففاضل واحدة آه.
عايزة تتخلص منها هي كمان هي مش عايزة تتجوزها هي لو عايزة تتجوزها هتستناها لحد ما يجي طبعا، لها طبعا.
ما إذا جاءكم هي من عايزة ترضون دينه فلوس.
وخلقه فهي محتاجة فلوس آه.
يبقى أنا عندي جانب الفقر الذي ألم بكثير من البيوت الإسلامية أو البيوت العربية أو حتى غير العربية والإسلامية التي في البلاد الفقيرة التي لا تجد ما تأكله وما تشربه أي.
ليس فقط مسألة التف... التفريط في الأولاد وإنما كثير من الحالات تفرط في دينها في مقابل لقمة العيش صحيح.
ولذلك رأينا رب العالمين سبحانه وتعالى في أول ما يفرض من فروض وتشريعات يفرض على ولاة الأمر أن يكفروا هؤلاء الرعاة كلكم راع وكلكم مسؤول مسؤول عن عن رعيته.
رعيته والحاكم رب البيت الكبير مسؤول عن هذه الرعية وكل من يخرج عن هذه الرعية في إطار من الأطر أو في مستوى من المستويات مرجعيته الأولى والأخيرة لهذا الرأس الكبير م. الذي آه، آه، الأصل أن الأمور في يديه يدولها كيف- كيفما يلهمه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا التدوير طيب.
فهنا مسألة الفقر وهي مسألة ليست بهينة صحيح.
لما بنتكلم عن مسألة الفقر هتحتاج تتكلم عن أسباب الفقر في المجتمع آه.
ده, ده لا ده موضوع كبير انت بتتكلم عن مساله الفقر ثم مساله الجهل بمآلات الامور ومحاولة التنازل الذي يكون خطوة خطوة إلى أن وصلنا إلى هذا التفريط الكبير في فلذات أكبادنا جميل هنقول لدكتور احمد يعني انا هستاذنك نفتح اتصالاتنا وتليفوناتنا لمشاهدينا الكرام ان هم يشتركوا معنا في موضوعنا في هذه الظاهره المؤسفه الاتجار بالبشر وبركز بقول ان هذه الظاهره ليست مقتصره على مصر وحدها ولكنها منتشره في كثير من الدول العربيه والاسلاميه للاسف احنا بنتكلم الان في الاسباب انا عايز مشاهدينا الكرام يشتركوا معنا ويقولوا من وجهه نظرهم الاسباب التي ادت الى انتشار مثل هذه الظاهره ناخد اول اتصال معنا ام منى السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا آه، اهلا بحضرتك وضيفك الكريم أهلا بك.
اتفضل الله يكرمك آه، استاذ ملهم آه، يعني آه، طبعا موضوعات حضرتك رائعه واكثر من رائعه بصراحة.
شكرا جزيلا.
اتمنى ليا يعني م- ملاحظه او اقتراح نعم.
آه، ان التوصيات اللي في كل حلقه يا ريت تعد بصيغه آه، فيها نوع من ال نقول يعني نوع للجهات المعنيه يعني آه، بترسلها للج... في في كل جهه في آه، مركز اتصال اعلامي المر... يعني بن- بتبعت حضرتك التوصيات ديت للجهات المعنيه زي ال- المجلس القومي للطفوله والامومه، المجلس القومي لحقوق الانسان الى اخره.
أيوة.
آه، وزارات اذا كان بيعني وزاره التعليم او صحه او اوقاف. آه، ده بيدرج بعد كده في الاجتماعات اللي هي مع المسؤولين وبتطرح على أنت اقتراح عدة جميل.
المناقشات. حضرتك هتفيد جدا في الجزئيه.
اقول لحضرتك حاجه علق حضرتك في الجزئيه ديت ربنا يبارك فيكي آه، في برضو نعم آه، نعم في حاجة تانية بالنسبة للدكتور أحمد نعم.
آه، بيتكلم عن التطور التاريخي للإتجار بالبشر أيوة.
آه، أتمنى يا دكتور أحمد كان حضرتك تقول مثلا بعض ال- الكتب اللي هي بتشير إلى ذلك لكي يعني اللي عايز يتوسع في ال- آه، في الاطلاع آه، حاجة تانية طبعا هو حضرتك ال- آه، الإتجار بالبشر آه، في اتفاقيات دولية ومصر موقعة عليها أيوة، من أيوة.
من 1500 ألف سنة 1517 و16 حتى آه، حكم ال 1949 في مصر أيوة.
بأمر الحاكم العسكري صدر القرار بممنوع بيجرم بمعنى أصح في تجريم هنقول آه، القانون لكن- دلوقتي كمان نعم بقول هنقول القانون اللي تم الموافقه عليه في ال- أيوة.
في المجلس هنقول هنقول كل ده حاضر مجرد لو ربنا فعلا ادانا الوقت.
سنة 1949 آه.
وبالنسبة حضرتك لل... أنا طبعا بحبه جدا لأن فعلا العامل الاقتصادي هو الأساس والمهم جدا آه.
في عملية الإتجار بالبشر فإذا فعلا حلينا موضوع الاقتصاد والعمل يبقى هن- هننتهي- هننحي الجميع جزئية البشر جميل وجزاك الله خيرا شكرا سلام جزيلا عليكم.
شكرا شكرا لحضرتك شكرا أستاذ.
جزيلا آه، نعود آه، استاذنا الجليل في الاسباب نتكلم الاسباب المؤديه التي تؤدي الى التي ادت الى انتشار هذه الظاهره اه احنا قلنا في الفقر البدايه والجهل.
العامل الاقتصادي مساله الجهل بمآلات الامور آه لو ان حصل عندي آه تثقيف ايوه ل... ل... للكبار بيتبعه تثقيف للصغر بمعنى من يفعل ذلك؟
بيفعل ذلك زي ما اختنا بتتكلم المسؤولين عن هذه المجالات مم.
انا عندي آه مثلا في اطار الانشطه المجلس القومي للطفوله والامومه اه لو لو خدنا بس بس مجرد الرقم ال- الخط الساخن للاتصال بهم في مثل هذه المجالات بتجد محاولات مساعده انا انا شفت الكلام ده بعيني آه، مش بسيطه أيوة.
اطلاقا الناس بتبذل جهد الحقيقه 24 ساعه بيشتغلوا وبيساعدوا من المرات اللي تمت المناقشه فيها والاستشارات آه، احوال في الشارع الناس أيوة.
بتنزل للناس في الشارع وبتفضل معاهم ساعه واثنين وثلاثه واربعه وبيتصلوا هم ب- مبدئيا هو بي- الامر بيتطلب بس ان يبقى في تعاون من الكل بس أو ده إحنا ده المهم بنحاول آه.
نعمل تكامليه في الانشطه وتكامليه في الاتصال ببعض بنلاقي نفسنا بنساعد بعض يعني احنا مثلا حضرتك على المستوى الشخصي او على المستوى الاجتماعي لما بنتكلم محتاجين حاجه انا لو محتاج حاجه في المجال الاعلامي وسالت حضرتك استاذ ملهم حضرتك نعم.
متخصص في المجال الاعلامي لو سمحت افتيني في الموضوع فحضرتك بتديني رؤيه فهنا فكرت بعقلين ما فكرتش بعقل واحد صحيح.
لو احنا معانا حد كمان مختص بالجانب القانوني ففكرنا بثلاث عقول فكرنا بخمس عقول أيوة.
وهكذا فهنا لما بنرجع بالمسائل دي بنرجع بيها للمتخصصين وبنتكامل فيما بيننا وبين صحيح.
بعضنا جميل.
لو قلنا مين اللي هينفذ الكلام ده هقول والله الاستاذ ملهم العيسى اللي هينفذ الكلام ده انه هيعمل برنامج مستقل بيثقف الناس وبيقول يا جماعه مآلات الامور في المسائل المختلفه كذا وكذا وكذا وكذا أيوة.
لو قلت والله لا ده الشيخ احمد هيتكلم في الكلام ده على المنبر بتاعه وهيعلم الناس مآلات الامور في كذا وكذا وكذا لو قلنا والله المدرس في المدرسه هيعلم الناس كذا وكذا وكذا لو قلنا الطبيب اللي بتجيله حاله وهو بيشك ان الكلام ده حصل وراءه بيع طفل او حصل فبيبدا يثقف تثقيف معين من مجالاته المختلفه بتتكامل الرؤى او بتتكامل الجهود في محاوله التوصيه بشيء واحد ثابت برجع تاني واقول ان لو في ثقافه عند الوالدين كبيره هل يخرج من هذه الاسره طفل جاهل مستحيل بتنتقل الثقافات مش بس بمجرد التلقين وتعريف الناس للمعلومات بتنتقل الثقافات بالخبرة بالممارسة بالحركات بالأداء بالسلوك بالتطبيق الولد ما بيتقالوش تاكل ازاي ده بيتعلم من والده مسك المعلقة ازاي وبدأ ياكل ازاي أو قطع اللقمة ازاي بياكل باليمين ولا بياكل بالشمال من خلال الرؤية ال- ال- العينية لهذه المشاهد فهنا مسألة الفقر واحتياج الناس أيوة.
بيضطرهم اضطرارا إلى بيع فلذات أكبادهم ومحاولة استجلاب المال لأنفسهم أيوة.
من أي مصدر محاو... أو, أو ال- الآفة الثانية وهي آفة الجهل الذي وجد إيه، أنا أنا خايف أقول بقى ظاهرة نقول كبيرة الجهل ولا الأمية إيه، مش هنرجع للتعريف الاصطلاحي إن الأمية عدم يعني يعني وجود قصدي- المعلومة آه، والجهل آه.
هو وجود معلومة مع العناد أو المكابرة م- أنا ما يهمنيش التعريفات ولكن أنا لكن بدور على, على المعنى على, على المصطلح العام في جهل عند آه، الناس آه.
في تنكر للمعلومات الحقيقيه آه.
لان في فطره اساسيه بتقول ان الولد اغلى حاجه في الدنيا فلما بقى اتنكر للفطره دي وامارس شيء انا متاكد منه ان هو مخالف يعني انا لما بتخيل الاخت اللي جت للشيخ لمولانا الشيخ صلاح في تمام.
المسجد جت ليه جت ليه ولو ان هذا الامر متفق مع نفسيتها هتجيله ليه ولو ان هذا الامر متفق مع ثقافتها العامه والخاصه التي في داخلها وفي نفسها هتجيله ليه ولو ان هذا الامر متفق مع المح- المحيطين بها والذين يجاورونها في ك- في في في بيتها او في ثقافتها العامه او جاراتها هتجيله ليه دي جايه علشان تلاقي عند مولانا الشيخ حجه تستطيع ان تقف بها امام نفسها وامام هؤلاء الذين يحيطون بها في المجالات الخاصه والعامه فتقول لهم والله لا انتوا غلطانين ده انا سالت الشيخ وقال لي اعملي كذا كذا انت عارف يا دكتور احمد انت كلامك ده والله سبحان الله كلام هو ده الكلام الواقع اللي تتكلم نعم.
فيه يعني لما اتكلم عن مساله الفقر طب مين ال- يعني مين اللي وصل الناس لمساله الفقر وان احنا شوف كم مليون تحت خط الفقر في مساله الجهل مين اللي وصل الناس الى مساله الجهل وفين دور المؤسسات التعليميه ودور الت- المؤسسات التثقيفيه يعني انا بتكلم على إيه؟ انت حضرتك ذكرت حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته احنا بنرجع في كل موضوع بنتكلم فيه نرجع نقول دايما اتباع شرع الله واتباع شرع سنه نبينا صلى الله محمد عليه صلى الله عليه وسلم لو رجعنا للقران ورجعنا للسنه مش هنلاقي المشاكل دي ولكن للاسف احنا كتير جدا بعيد عن ال- ال- منهج ربنا سبحانه وتعالى نعم. فبنيجي نتكلم مساله الفقر ما هي الفقر ده احنا احنا بنتكلم في اسباب ادت للظاهره دي يعني بنتكلم عن فقر قد ان اب او ام بي- بيعطوا لنفسهم الحق لنفسهم ان هم يبيعوا ابنهم او بنتهم وبيجوا نقول يا ريتنا في النهايه انا بقول فين رجال الاعمال في مساله الفقر نعم.
فين المؤسسات اللي هي الاقتصاديه في نعم.
مساله الفقر فين فين فين المؤسسات دي كلها انا مش عايز اقول كل واحد بيبذل أنا جهده، بقول لكن يعني انا ما- عايز انا عايز اقول حاجه بس أصل انا بتكلم في ظاهره عامه يا دكتور احمد ما معلوم.
بنتكلمش على ظاهره موجوده عند واحد ولا اثنين ولا انت ثلاثه بتتكلم عن ارقام بالملايين ده ملايين.
انت بتتكلم ملايين ملايين.
4 مليون آه.
امراه بتتعرض ده للاغتصاب كل ملايين سنه التجاره الجنسيه آه. وبس احنا داخلين دلوقتي على فصل الصيف اهوت وجاي لك الموسم.
آه الموسم بقى بتاع اسراء العرب هيجوا علشان آه، يتجوز واحده في يومين ثلاثه اربعه خمس ايام ست ايام ياخد اللي هو عاوزه ويرمي لها كام قرش وخلاص الموضوع انتهى وتلف من واحد للتاني وفي الاخر بتقول يا ريتني اعمل ايه يا سيدنا الشيخ طب ما هي البدايه ما احنا بنتكلم على ان لو كل واحد قام بدوره وسائل الاعلام لو قامت بدورها ووعت الناس زي ما الاخت ام منى بتتكلم بتقول ان احنا نقوم بتوصيل احنا دورنا ان احنا نوعي الناس ال- التوصيات موجودة عند أهل الاختصاص بيعملوا توصيات ولكن لا تنفذ كله كلام على الورق ب- ما حدش بيعمل حاجة احنا دورنا ان احنا بنوعي الناس د- دورنا ان احنا بنقول للناس خدوا بالكم يا جماعة دورنا ان احنا بنجيب أساتذة متخصصين ومشايخ لهم أسلوبهم ولهم جاذبيتهم عند الناس بفضل الله زي الدكتور أحمد وبيتكلم وبيوعي الناس فأنا بقول فين رجال الأعمال فين الأساتذة المتخصصين فين ال- فين علماء الدين فين ال- علماء الاجتماع فين علماء النفس من كل الكلام ده كله الحقيقة احنا ده بنعمل جلسات احنا بنقعد نتكلم في جلسات بس انا بدور الناس ما بتروحش الجلسات احنا بنقعد نعمل ورش عمل كده مع بعض كده آه، كناس متخصصه طب طب فين الناس من الكلام ده محتاجين حد يوعي الناس في الشارع بالاضافه الى ان مفيش حد عاقل ومستوعب وعنده ثقافه وبيمارس المساله دي الا اذا كان بيطمح الى ما هو ابعد ونسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعفو يعني.
يا رب.
ال ال الواقع اللي احنا بنناقشه ده بيتم 90% منه في بيئه آه، مستغرقه في فقر عميق او في جهل عميق في ثبات تام ليس لديهم من الثقافة العقلية ما يحملهم على أن ينظروا في مستقبل أنفسهم ولا في مستقبل أولادهم وليس لديهم من الإمكانيات المادية ما يحملهم على حماية أنفسهم أو حماية أولادهم فأنت بتتكلم عن بيئة آه، ساعات للاسف لما بنصورها حتى اعلاميا انا النهارده كنت بقرا تقرير بيتكلم عن ال- الاعلام ودوره في او خط اثر الاعلام في الاتجار بالبشر اه واتكلم التقرير ان الإعلام كان سبب مباشر في كثير من مراحله في ترويج للاتجار بالبشر مم.
تخيل الإعلام كان سبب مباشر في كثير من صحيح، مراحله صحيح.
في الترويج للاتجار بالبشر صحيح.
احنا دايما بنقول ان اي فكرة بتظهر على الإعلام الناس بتاخدها شيء ب...
مصدق بنوعين من رد الفعل اه رد الفعل المضاد او رد الفعل المستجيب رد الفعل المستجيب زي مثلا اغنيه طلعت في الشارع الاولاد كلها بيغنوا كله بيرددها آه تسريحه شعر مش عارف حصل آه، كذا آه.
فالناس كلها معاها ردة فعل معادية أو آه، مناوئة إن ح- شافوا مشهد فقالوا لا الكلام ده مش تبعنا فمش هنعمل زيه اه فده ده اللي بيحصل لما بتكلم انا النهارده عن فيلم بيعرض لي المشكله ويكون السيناريست اللي فيه او حتى المخرج حاول يروج للفكر دعائيا علشان حاول يروج للفيلم بتاعه دعائيا عشان يوزع منه اكبر قدر ممكن فبتلاقي انت عندك خطوط حمراء بيتجاوزها علشان يحقق ارباح معينه مع ان هي الخطوط دي هي المؤثره على المستقبل او ال- الانسان البسيط فيبدا بطريقه التقليد تمام.
او بطريقه التبعيه يقلد اللي حصل فبيعمل زيه ربنا يكرمك انا هقول لك حاجه آه، قالتها الدكتوره نهال فهمي ولكن طب ناخد اتصال الاول كده السلام عليكم آه، الحاج سيد اهلا بيك اهلا بيك اتفضل يا فندم
السلام عليكم يا استاذ منعم عليكم السلام اهلا وسهلا اتفضل حضرتك بحييك وبحيي ضيفك الكريم سلمكم الله الله يكرمك الدكتور احمد وهو راجل آه، عالم فاضل وفارس من فرسان الكلمه في وزاره الاوقاف الله يبارك فيك
و... ونحن اخوه له آه، صار على الدرب حفظكم الله يا مولانا كنت اتمنى من فضيله الدكتور ويعني من باب التذكير اتفضل
اود ان هو يوضح ال-
ايوه يا مولانا إن الاسباب المباشره الاولى في الموضوع ضعف الوازع الديني ضعف الوازع الديني لدى المواطنين و- و- وهناك ازمه ثقه حقيقيه هناك ازمه ثقه حقيقيه فيما عند الله عز وجل لا يعني آه، يعني شيء طيب هذا الطرح وشيء طيب هذا ربنا يبارك التنظير.
فيك ربنا يكرمك ولكن شكرا يعني جزيلا شكرا جزيلا ربنا يبارك في حضرتك انا عايز اقول لحضرتك ان في تقرير آه، من آه، المكتب الاقليمي للامم المتحده لمكافحه الايدز والاتجار بالبشر بيقول على على لسان الدكتوره نهال فهمي مديره المكتب دكتور احمد بتقول ايه ان جريمه الاتجار بالبشر انتشرت في الفتره الاخيره في صور متعدده آه، ذكرت بعض الاماكن لا داعي مش هنقولها دلوقتي ولكن اللي يهمني في الخبر بي- بتقول ان جريمه الاتجار بالبشر تعد في المرتبه الثالثه بعد جريمتي الاتجار في السلاح والمخدرات مشيرة إلى أن تقريرين للأمم المتحدة والخارجية الأمريكية كشف عن وجود 900 ألف شخص 900 ألف شخص تتم المتاجرة بهم سنويا إضافة إلى 100 ألف طفل وامرأة في البرازيل يتم استغلالهم جنسيا وقالت إن أرباح التجارة في البشر بتبلغ آه، أرباح التجارة في البشر بنحو 33 مليون دولار آه، لافتة إلى أن البطالة والتسرب من التعليم والأمية ساهمت في انتشار هذه الجرائم مم.
صحيح الكلام آه، مافيا الاتجار بالبشر آه.
آه، زمان كانوا بيتكلموا عن الاتجار في الذهب آه.
كانوا بيتكلموا عن الاتجار في الس- في ال- في الط- في الدواء آه النهارده الموضوع اختلف فاصبح عندنا زي ما حضرتك قلت عندنا مخدرات وعندنا سلاح وعندنا بشر أيوه وكأنها المقومات الأساسية اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم عنها لما رب العالمين سبحانه وتعالى وأمدكم بأموال وبنين الموضوع منتهي احنا نعم.
عندنا فلوس وعندنا بشر قوة اقتصادية وقوة إنسانية أي.
الاثنين إذا تكاملا ننشئ نستطيع أن ننشئ حضارة بشرط أن يكمل هذا المجال وذاك الدين زي ما شيخنا تفضل مشكورا ضعف الوازع الديني عند الناس أي.
صحيح الكلام ده احنا محتاجين نقوله محتاجين نقول ان الناس مهما كانت ثقافتها البسيطة من الناحية الثقافية البسيطة الا ان عندها دين فدينها بيحملها على التمسك وربما كان الدين من وراء الست اللي راحت للشيخ صلاح عشان تسأله تقول له اعمل ايه أيوة.
او علشان ترد على الناس اللي حواليها ال- الاعداد دي وكثرتها بيقول ايه أيوه بيقول ان احنا قدام مشكله ليست بالهينه بيقول ان احنا قدام كارثه انسانيه قد تتحول الى انفجار في وقت من الاوقات صحيح.
لو لم نستطع ان نستوعب الموقف والعوامل الاقتصادية قد تساعد على ذلك أكثر أيوة.
أيوة.
وأكثر ال- ال- جرايدنا ال- الجرايد عندنا من فتره قريبه آه، ذكرت لنا حاله ان ان ان اكتشفت حاله تهريب الاطفال من مصر صحيح.
في السفاره الامريكيه الناس بت... الناس بتطلع جوازات سفر ال- الراجل الكريم بيتكلم مع الست انت بتعملي ايه ففين ابنك طب فين بنتك اللي بتطلعي له آه، تاشيره او كده لا الكلام مش مش يعني كذب مش مساوي آه.
ف- فطلعت لنا اتفجر لنا قضية وكان من وراها كذا وكذا وكذا آه، طبعا مش مجال لذكر تفاصيل ولا سرد حكايات أي.
ولكن على كل تقدير احنا أولادنا اللي بننجبهم لهذا الوطن الأصل فيهم أن ينتفع بهم هذا الوطن والأصل فيهم أن يتربوا على أرض هذا الوطن نعم.
والأصل فيهم أن يكون خيرهم لهذه البلاد التي يعيشون فيها وكذلك كل وطن ينتج فيه أبناء الأصل فيهم أن بقاءهم وخيرهم وع- و- ومعيشتهم في هذا الوطن الذي يتحقق معه الانتماء نعم.
للدين الانتماء للأرض التي ولدنا وتربينا عليها ربنا يكرمك يا دكتور أحمد احنا ال- الوقت انتهى سبحان الله ولم نتكلم في كل المحاور ولكن نلتقي في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء لاستكمال جوانب هذا الموضوع الملف الشائك ملف مهم جدا مأساة الاتجار بالبشر أم، يعني أعداد بتقدر بالملايين أرقام خيالية يعني في يعني سبحان الله الوقت انتهى ما أقدرش أكمل الكلام والأخبار والتقارير اللي موجودة ولكن نتابعها ونقرأها إن شاء الله تبارك وتعالى وفي الأسبوع القادم إن شاء الله إن قدر الله الله لنا اللقاء والبقاء في النهاية مشاهدينا الكرام بقول لحضراتكم ال- من يريد متابعة حلقات مجلس الرحمة وهذه الحلقة يدخل على موقع قناة الرحمة ويتابع حلقات برنامج مجلس الرحمة ونسعد به دائما من يريد ال- التواصل معنا التواصل الشخصي يتواصل معنا عبر الإيميل الخاص لبرنامج مجلس الرحمة أو عبر البريد الإلكتروني لقناة الرحمة ربنا يبارك في حضراتكم جميعا مشاهدينا الكرام وفي النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد أبو سيف مدير الإدارة العامة للإرشاد الديني بوزارة الأوقاف شكرا جزيلا على الدكتور ربنا يبارك فيك أيضا لابد أن احنا نشكر ونتوجه بالشكر لمداخلتين كانوا مهمين جدا أن احنا لابد أن احنا نقدم لهم التحية والتقدير على تواصلهم معنا واستجابتهم لنا في التواصل معنا في حلقة اليوم في ملف الاتجار بالبشر بنتوجه بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني الرئيس الأسبق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ورئيس جامعة قرطبة أيضا الشكر والتقدير والتحية لفضيلة الأستاذ الشيخ صلاح نصار إمام الجامع الأزهر والشكر والتحية لل- لإخواننا وأحبابنا اللي تواصلوا معنا في لقاء اليوم والشكر موصول لحضراتكم دائما مشاهدينا الكرام من أسرة قناة الرحمة مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي